قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمود المصري
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة الحقيقة النهاردة آخر حلقة من حلقات رحلة إلى الدار الآخرة مش آخر حلقة في السلسلة لكن آخر حلقة بنقدمها قبل رمضان عشان طبعا الأسبوع اللي جاي واللي بعده إن شاء الله مقدم لكم فجأتين حلوين قوي قوي إن شاء الله عن رمضان نستعد بقى ونجهز نفسنا لشهر رمضان ربنا يجمعنا وإياكم على الخير وهنتوقف عند سبعة يظلهم الله في ظله ونتكلم بعد رمضان أول حلقة إن شاء الله عن شفاعة حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم شفاعة الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم كما تعودنا إخواني وأحبابي بالدعاء لمرضى المسلمين ندعو لوالدي والأخت هدى المصري والأخت سهير المصري شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني الحاجة سعاد عصر الحاج محمد عبد العاطي الأستاذة رباب محمد عبد العاطي دكتور سامر يوسف الدكتور محسن المسيري الاستاذ عادل عبد الوهاب الاستاذ محمود الهواري وابن الاستاذ علي سعد وجاري العزيز الاستاذ احمد اسماعيل حماد والطفل محمد احمد سليم والاخت هدى عبد الله وجميع مرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لوالدتي الله يرحمها رحمه واسعه ووالد اخوي وحبيبي الاستاذ محمد المدني الحاجه سيده متولي شاهين والده الاستاذ عصام حجازي ووالده الاستاذ سليمان محمد والده الاستاذ رضا شبل والحاج عمر محمود محمد حسين الجمل وجميع موتى المسلمين اسال الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين إخواني وأحبابي بدعي لكل أخت جددت البيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمت بالحجاب ولكن الحقيقة قبل ما ابدا حلقة الليلة دي عايز ان انا ارحب بشيخي وحبيبي واستاذي واخويا الكبير وتاج راسي شيخنا الحبيب شيخ ابو اسحاق الحويني بهنيه بقدومه الى وطنه المبارك الى ارض مصر يعني بقول له شفاك الله وعافاك واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وربنا يا رب يتم شفاك على خير وينفعنا بعلمك وينفعنا باخلاقك انا يعني طبعا بعتبر آه، الشيخ ابو اسحاق مش استاذي وبس بعتبره اخويا الكبير وهو فعلا يعني قريب مني جدا وانا قريب منه جدا ولله الحمد و- ويعني الحمد لله رب العالمين ربنا يجمعنا بهذا الحب في ظل عرش الرحمن ما دمنا بنتكلم عن في ظل عرش الرحمن وحقيقي زي ما بقول يعني احنا كنا بنفتقد الشيخ آه، ان احنا نشوفه لكن احنا ما كناش بنفتقده لان احنا كنا حاسين بيه وبقلوبنا وشايفينه و- وحابينه وسامعين كل خير عنه و- واكيد زي ما احنا آه، آه، يعني لينا حق عليه فبرضه اخواننا المسلمين في كل مكان ليهم حق عليه فاخواننا في اوروبا استمتعوا بوجود الشيخ ربنا يحفظه ويبارك في عمره وان شاء الله يروح لهم كتير لكن في غير آه، علاج او مرض او غيره انما يروح لهم زياره للدعوه وربنا ينفع بيك اينما حللت شيخي وحبيبي وربنا يبارك في عمرك ويجمعنا واياك على الخير ومرحبا بيك والحمد لله على السلامه وشفاك الله وعافاك وربنا ينفعنا بعلمك واخلاقك وتقواك وربنا يجعلنا واياك ممن آه، يعني يكونون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. تعالوا نرجع لرحله الى الدار الاخره وسبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اخوي وحبيبي اتكلمنا في الحلقه الماضيه واللي قبلها عن حال الناس في ارض المحشر وقلنا قد ايه ال- الكرب شديد جدا يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا غير مختولين والشمس تبدو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه الى ركبتيه الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما ويؤتى بجهنم لها سبعون الف زمام لا، مع كل زمام سبعون الف ملك في وسط ال- ال- الاهوال دي كلها سبع اصناف كرام ربنا يجعلنا واياكم منهم سبع اصناف كرام ينادى عليهم يوم القيامه بانهم يكونوا في ظل عرش الرحمن فينادى اول واحد ينادى عليه الامام العادل اين الامام العادل وقلنا الامام العادل ما هوش حاكم الدولة فقط وإنما كل إنسان ربنا استرعاه رعية فهو إمام عادل وعدل في رعيته فهو إمام عادل فينادى على الإمام العادل ثم ينادى على الشاب الذي نشأ في عبادة الله ثم ينادى بعد ذلك عن الشاب أو الرجل الذي قلبه معلق في المساجد وخدوا بالكم تحت بند الرجل اللي قلبه معلق في المساجد طب المرأة مش مطالبة بصلاة الجماعة في المسجد فإن سمعت وق... يعني سمعت الأذان في أهم في ساعتها و... و... وقامت صلت و... و... وسجدت لله سبحانه وتعالى في الوقت بتاع الصلاة فممكن تدخل تحت معنى رجل قلبه معلق في المساجد لأنها اتخذت مكان معين في بيتها مسجدا لها وبدأت تصلي وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في أي مسجد في الكون حتى لو كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ما تفوتيش الفرصة أختي الفاضلة ما تقوليش بقى ورايا طبيخ ورايا ب- بعمل آه، ت- مش عارف آه، بامية وبعمل ملوخية وبعمل مش عارف إيه سيبك من ده كل ده أول ما تسمع الله أكبر الله أكبر من كل شيء اطفي البوتاجاز واطفي كل حاجة وخش وتوضي واسجدي لله سبحانه وتعالى ربنا يكرمنا وإياكم ثم ينادى بعد ذلك برجلان أو برجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك تعالوا نكمل موضوعنا الجميل دوت ال- الرابع أو الصنف الرابع الذي سنادى عليه يوم القيامة ليكون في ظل عرش الرحمن رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك لكن قبل ما نتكلم عن ال- الاثنين اللي هيتحابا في الله و- ويعني و- وجمعهم الحب في الله مش مصالح بقى ولا قدم السبت عشان تلاقي الحد عايزين نتكلم عن معنى جميل قوي يا جماعه احنا دلوقتي النهارده 14 شعبان كل عام وانتم بخير وانتم الى الله اقرب ربنا يجمعنا واياكم مع الخير ويبلغنا رمضان بعد رمضان ويحفظنا واياكم يا رب العالمين من شر الشيطان عايز اقول لازم نستعد بقى ونجهز بقى نفسنا ان احنا ربنا يكرمنا بقى ونقبل على رمضان بقلب جديد خالص كان الصحابه يسالون الله سته اشهر ان يبلغهم شهر رمضان فاذا جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه سالوا الله سته اشهر ان يتقبل منهم شهر رمضان اخويا وحبيبي خد بالك المساله مهمه جدا جدا ده رمضان ده يعني في ناس احنا فاضلنا ايام على رمضان في ناس ستدرك شهر رمضان وفي ناس هتموت وتخرج من الدنيا قبل ما تدرك شهر رمضان ربنا يبلغنا واياكم شهر رمضان عايزين نكتر من الصيام اكيد ان شاء الله انتم صايمين امبارح والنهارده هتصوموا بكره 13 و14 و15 وفي شهر شعبان عموما كما ورد في صحيح مسلم عن امنا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا يعني اكثر ايام شهر شعبان كان النبي يصومها لانه شهر يرفع فيه العمل الى الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاحب ان يرفع عملي وانا صائم يبقى اذا هنكتر من الصيام يا ريت من 14 لحد اخر يوم في شعبان بالله عليكم وهندعي لكم بالاسم ان شاء الله يا ريت نعمل ختمتين قران انا مش بتقل عليكم مش هقول هنختم كل ثلاث ايام هنختم كل اسبوع مره من النهارده لحد يوم 21 نختم ختمه ومن 21 ل 28 هنختم ختمه ان شاء الله ونجهز نفسنا ان احنا نستقبل بقى الختمات الجديده في شهر رمضان ربنا يجمعنا واياكم على الخير الحاجه الثالثه ودي مهمة قوي قوي وان شاء الله هنتكلم بقى في الحلقة اللي جاية واللي بعدها عن الاستعداد لشهر رمضان آه، بكلام ان شاء الله ربنا ي- يعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. عايزين نتصالح يا جماعة. ناس كتيرة قوي متخاصمة وناس كتيرة قوي زعلانة من بعضها وناس كتيرة قوي قوي هاجرة بعضها. الدنيا مش مستاهلة حبيب قلبي ان انتوا تتخاصموا، الدنيا مش مستاهلة ان احنا نخاصم حبايبنا وقرايبنا وناسنا واصحابنا وجيراننا علشان دنيا واغلب الخصام اللي موجود في زماننا ده هو رب الكعبه يعني مش عايز اقول 99 اكتر من 99% خصام من اجل دنيا ما فيش خصام من اجل دين ابدا الا يعني عند يعني نذر قليل جدا من الناس اخونا حبيب الدنيا مش سهله اسمع ثلاث احاديث يعني فعلا احنا النهارده النهارده ليله النصف من شعبان وليله النصف من شعبان كتير الناس بيسالوا بيقولوا هل ورد فضل قيام آه، الليله دي طبعا الحقيقه لم يرد اي فضل ابدا ابدا ولا حديث ولا حديث الا الاحاديث الضعيفه جدا ما وردش اي حديث في فضل قيام ليله النصف من شعبان واللي يقول لك غير الكلام ده يبقى بيضحك عليك لكن فضل النصف من شعبان في ان احنا لو متعودين ان احنا نقوم كل يوم فنقوم طبعا من باب اولى يعني اذا كنت حضرتك من اهل القيام واذا كنت حضرتك من اهل القيام كل يوم بتصلي قيام الليل فما نجيش عند نص من شعبان نقول مش هنقوم بقى عشان ايه ما وردش فيها دليل لا تندرج تحت الايام اللي انتم بتصوموها او اللي انتم عفوا ب- بتصلوها فاذا اذا كنت حضرتك متعود تقوم الليل كل يوم يبقى تقوم ليله نصف من شعبان انما تيجي في ليله في السنه او ليلتين في السنه ليله النصف من شعبان وليله العيد وتقول من من احيا ليله العيد احيا الله قلبه يوم تموت القلوب فالاحاديث دي كلها ضعيفه والاحاديث التي وردت في فضل قيام ليله نصف من شعبان ايضا احاديث ضعيفه وكل ما ورد في فضل ليله نصف من شعبان عند عامه ال- ال- اهل السير ان فعلا كان تحويل القبله للنبي عليه السلام ان تحويل القبله من ال- من بيت المقدس الى المسجد الحرام كان في ليله النصف من شعبان و- والحاجه الثانيه ان ورد حديث فعلا عند البيهقي باسناد الحسن بس عايز اقول قبليه حديثين حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيء يعني يرجعا حديث ثاني رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله او فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك فيه لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انظروا اجلوا فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا يبقى ربنا بيغفر لكل عبد الا اثنين ما بينهم وبين بعض شحناء خصام الحديث الثالث ده بقى اللي بيخص الليله بتاعتنا وده الحديث الوحيد الذي صح في ليله النصف من شعبان وده للامانه العلميه حديث رواه البيهقي وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه خدوا بالكم في ليلة النصف من شعبان الليلة دي الليلة دي الله عز وجل يطلع إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم يبقى في الليلة دي حبيب قلبي لو كنت مخاصم حد في الليلة دي أختي الفاضلة لو كنت مخاصم حد بالله عليك بالموبايل حتى ابعت مسج بعد الحلقة دي مباشرة وقول له أنا صالحتك وخد خد بالك ده مش هيقلل من قدرك ولا مكانتك ده النبي هو اللي قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام صالحه عشان ربنا يغفر لك لان ممكن ربنا يغفر في الليله دي لكل انسان على وجه الارض الا اثنين مشرك او مشاحن واحد مشرك او واحد متخاصم مع اخوه او واحده متخاصمه مع اختها خدوا بالكم ومش معنى اختك يعني ان انا اقصد اختك اللي اللي يعني بنت امك وابوك لا اي اخت مسلمه ممكن تكون عمتك خالتك ممكن تكون زميلتك جارتك ممكن تكون صاحبتك ممكن ممكن اوعى حد يبات الليله دي ومخاصم حد بالله عليكم يا مسلمين استوحوا الليله دي الليله دي ربنا هيغفر لكل انسان واسمعوا الكلمه دي ولو ما طلعتوش من الحلقه دي الا بالكلمه دي ده يكفيني والله العظيم ورب الكعبه لو ما طلعتش من الليله دي الا بمغفره ربنا فهنيئا لك هنيئا لك هنيئا ليكم جميعا لو ربنا غفر لنا الليله دي خلاص لو ربنا غفر لنا الليله دي هيوفقنا في ان احنا نستقبل شهر رمضان وان احنا تعتق رقابنا من النار وان احنا نكون من اهل الجنه ربنا يكرمنا واياكم بنعمه المغفره اي حد فيكم متخاصم مع حد حتى لو كان هو اللي غلطان في حقك انت صالحه مش هينازل من حقك ابدا هتقول لي مش هيقدر مش مهم يقدر المهم ان ربنا يغفر لك وتفوز انت بالمغفره ممكن هو يتحرم من المغفره لو رفض صلحك ليه بس بس انت لازم تفوز بالمغفره واوعى اوعى تفوت الفرصه دي اخويا وحبيبي فعشان كده بقول لك ويا ريت لو واحد فينا شايف اتنين متخاصمين والاتنين مكبرين ما حدش عايز يصالح التاني اصلحهم على بعض انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح قال الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان إن فساد ذات البين هي الحالقة أما إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ولذلك رخص لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين قال كما عند مسلم قال ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول أو يقول خيرا خدوا بالكم حبايبي فعشان كده ليلة النصف من شعبان اوعى بالله عليك على الله تبات الليلة دي وانت مخاصم حد اي حد انت مخاصمه حتى لو كان ظلمك اترك الامر لله وربنا هيجيب لك حقك يوم القيامه صالحه عشان ربنا يغفر لك صالحه عشان تفوز بمغفره ربنا صالحه عشان ربنا يكرمك ان شاء الله تعالوا نكمل رحله الى الدار الاخره السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رقم أربعة رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك لو ليك أخ بتحبه في الله ولو ليكي اخت بتحبها في الله يوم القيامه في عز المآسي دي كلها تتاخدوا انتوا الاثنين كده وتتحطوا تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان لو عايز الايمان يكتمل في قلبك لازم تحب لله يا مسلمين يا اللي حياتنا بقت قدم السبت عشان تلاقي الحد يا اللي حياتنا بقت كلها مصالح مشيها بصالح عايزين تبقى حياتنا كلها حب لله الدنيا مش مستاهله ان احنا نقضي حياتنا كلها في البيزنس وقدم وظبط واعمل علاقات و... و... الدنيا مش مستاهله في النهايه هتسيب كل اللي انت عملته كل اللي انت عملته من اجله علاقات وكل اللي انت تنازلت بسببه عن امور كثيره وعن اخلاقيات كثيره وفي النهايه هتسيب كل دوت ومالك ومالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت الدنيا مش مستاهله ان احنا نتخاصم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود بسند صحيح من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من ضمنها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن المرأة يحشر مع من أحب في الصحيحين عن أنس إن راجل أعرابي جه للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة هي القيامة أنت قال وماذا أعددت لها أنت أعددت إيه ليها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت فقال أنس والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث ليه سيدنا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم يا سلام وإحنا والله بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحب أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وكل الصحابة والتابعين والصالحين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم حديث عجيب قوي الحديث اللي جاي ده حديث كل ما اقعد اقراه كده اقول سبحان الله ازاي نفوت نعمه الحب في الله حديث رواه ابو داود واحمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من عباد الله عبادا ما هم بانبياء خد بالك ما هم بانبياء ولا باولياء يحشرهم الله ولا بشهداء عفوا ما هم بأنبياء ولا شهداء يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة خد بالك في منزلة يغبطهم بها الأنبياء والشهداء قالوا صفهم لنا يا رسول الله ناس هيحشروا يوم القيامة في منزلة يغبطهم يعني يحسدهم الأنبياء وال- والشهداء قال أما إنهم أناس تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ما كانوش قرايب ولا أموال يتعاطونها فيما بينهم ما كانش فيما بينهم مصالح أما إنهم على نور وإن وجوههم لنور لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله تعالوا نشوف صور جميلة أو من المحبة في الله يا جماعة فعلا أجمل شيء في الدنيا إن أنت تحب إنسان في الله ويحبك في الله وكان الحب ده خالص لوجه الله والله العظيم أنتوا اللي كسبانين كسبانين لما تحبوا الناس لله ويحبوا بعض لله يعني الدنيا كلها من فاتة بكل ما عليها ومن عليها يعني أنت لو قضيت حياتك كلها إن اللي يلزمني وهاخد من وراه مصالح أصاحبه وإن اللي مفيش منه فايدة ارميه في النهاية أنت هتسيب كل المصالح وكل الدنيا وما عليها من نعيم زائل وهتلقى الله عز وجل وهتبحث وتقول يا رب يا رب كان نفسي في واحد أحبه في الله ويحبني في الله عشان نحشر يوم القيامة في ظل عرشك فمش هتلاقي انما لو كنت حبيت حب خالص لله تيجي يوم القيامه تلاقي اخوك اللي بتحبه وهو يلاقيك لانه حبك في الله وتلاقوا نفسكم بفضل الله يوم القيامه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. سعد بن ربيعه وعبد الرحمن بن عوف الحديث في البخاري ان النبي اخى بين سعد بن ربيعه وبين عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ربيعه كان انصاري وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجري. وسعد كان غني جدا فلما النبي أخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال له يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي خذ نصف فلوسي وعندي يا سبحان الله عندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها أنت في حد في الدنيا ممكن يعمل كده نص فلوسي وعندي زوجتين و- ومش خد بقى اللي انا مش عايزها لا ده خد اللي انت عايزها وسيب لي الثانيه فان مره تعدته تزوجتها انت شوف بقى العفه بقى في مقابل كل ده قال بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق فذهب واشترى وباع وتاجر إلى أن يسر الله عز وجل له مالا يسيرا فتزوج فتاة من الأنصار على نواة من ذهب يا سلام كان في اثنين من التابعين الاثنين دول من التابعين يا جماعة كان راجل شيخ عالم وتلميذه فكانوا مسافرين من بلد لبلد فهم مسافرين فجأة لقوا وهم معديين كده من منطقة زي منطقة شجر وأعشاب و- وغابة كده يعني لقوا أسدين أنت عارف الواحد لما يشوف أسد ممكن يحصل له إيه يعني فشافوا أسدين فيقوم الشيخ يقول لتلميذه إيه شوف بقى يا أخي سبحان الله شوف الأخلاق قال له يا بني دعني أنا أمر أولا فإذا مررت هجم علي الأسدان هما الاثنين هيجموا عليا فينشغل بي عنك فتمر أنت بسلام فإني رجل قد أوشكت على الموت أما أنت فشاب يافع عسى الله أن ينفع بك المسلمين بيقول له انا خلاص يا ابني في اخر ايامي لما الاسدين ياكلوني مش مشكله انت تعيش بقى انت بقيت عالم اهو ما شاء الله انت ربنا ينفع بيك بقى المسلمين يقوم تلميذه يقول له ايه لا والله يا شيخي سنمر سويا فإن نجونا نجونا سويا وإن هلكنا هلكنا سويا يقوموا الاثنين يعدوا والأسدين كأنهم مش شايفينهم ويمروا الاثنين بسلام طبعا لو واحد كان معاه مراته بقى ومعدي قدام اسدين كان لا حبيب قلبي ladies first يعني حد انت الاول عشان ربنا يكرمك الاسدين يعني ياكلوا اكله كده سبحان الله انتوا عارفين طبعا قصه ladies first دي ladies first دي كان ليها قصه غريبه جدا يعني هم لما بيقعدوا يقدموا في الاعلام يقولوا سيداتي انساتي ساداتي يعني سيداتي وبعدين انساتي وانتوا يا رجاله في ايه؟ في اخر الصف يعني فقالوا كان ليها سبب ladies first دي قالوا كان في اثنين يعني اثنين بقى من الامم الاوروبيه بتاع زمان يعني فكانوا بيحبوا بعض راح الشاب ده يتقدم لاهل الفتاه عشان يتجوزها فرفضوه والاثنين كانوا بيحبوا بعض جدا فلما اهاليهم منعوهم من الزواج قالوا خلاص يبقى احنا ننتحر انا وانت ما دام ان هم رافضين ان ايه ان احنا نتجوز ننتحر احسن قالت له خلاص يلا وراح عشان ينتحر من فوق جبل فلما طلعوا فوق فقال لها حبيبتي يعني ترمي نفسك الاول ولا ارمي انا نفسي قالت له حبيبي يعني انت انت اقوى مني فانت ارمي نفسك انت الاول وكده وانا هرمي نفسي عليك على طول فرمى نفسه فلما الفتاة شافت شدة الم- الميتة ديت ايه ده ده نزل يتخبط في الصخر ويتدغدغ وراسه انفصلت ومش عارف ايه منظر صعب قوي فرجعت في كلامها قالت طب وليه طب ما اروح اشوف واحد غيره خلاص يعني الموضوع انتهى فمن اليوم دوت اي اتنين عايزين ينتحروا فالراجل يقول لها ladies first فطلعت ladies first من موضوع ايه موضوع قصة الحب بتاع آه، زليخة وميمون دولت يعني المهم شايف الموضوع كان برضو قصة جميلة قوي كان واحد اسمه ابراهيم بن ادهم من خيرة التابعين في يوم الان كان مسافر مع اصحابه بعض اصدقائه واخوانه فهم مسافرين فوصلوا المكان كده زي بيت فلقى البيت دوت اللي هينزلوا فيه يستراحوا فيه عشان يكملوا السفر لقى البيت ده بابه مكسور وكان الدنيا برد موت فسابهم يخشوا يناموا وقف هو مكان الباب المكسور طول الليل لحد الصبح فلما سالوا عن كده قال اثرت اخواني بالراحه وأردت أن أمنع عنهم برد الليل وأتحمله أنا يا سلام على الأخلاق سبحان الله وكان في قصة أخيرة كده نحكيها قبل ما ننتقل للعنصر الثاني كان في ثلاثة اتقدموا للمحاكمة فحكم عليهم الملك ده بالإعدام فلما جم يقدموا للاعدام فالملك بيقول ايكم يقتل اولا انا واحد فيكم يتقتل الاول فواحد قال له انا انا ايها الملك انا اللي اتقتل الاول كانه عايز يقول له يعني انت فرحان ليه يعني وانت داخل تاكل جاتوه ولا ايس كريم ده انت داخل تتقتل ايه اللي خلاك تقدم نفسك عن اخوانك قال احببت ان اوثرهم بالحياه ولو دق ولو لدقائق حبيت ان انا افضلهم على نفسي ان هم يعيشوا ولو لدقائق من بعدي فتعجب الملك من حبهم لبعض فعفى عنهم جميعا ربنا يرزقنا واياكم لذه الحب في الله اخويا وحبيبي لو حبيت حد في الله يا بختك يا بختك تيجي يوم القيامه تحبه ويحبك في الله حب خالص لله تحشره يوم القيامه في ظل عرش الرحمن لكن انا عايز اقول بقى يا بختي انا لان انا بحبكم كلكم في الله ربنا يجمعنا واياكم يا رب تحت ظل عرش الرحمن رقم خمسة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يا سلام يدخل تحت نفس المعنى وامرأة دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت إني أخاف الله يا سلام يدخل نفس المعنى رجل دعته امرأة صاحبة منصب وزيرة رئيسة م- سفيرة واحدة م- صاحبة منصب عالي يعني خد بالك فدعته الى الحرام ف... وهي صاحبه منصب ومش كده كمان وجميله جدا كمان يعني مش مثلا قبيحه لا وجميله جدا فقال اني اخاف الله في المقابل واحده دعاها ملك من الملوك او وزير او سفير الى فعل الفاحشه وهو كمان شاب وجميل ومنصب عالي جدا ويقدر يجيبها بالقوه فقالت اني اخاف الله الاثنين دولت يكونوا في ظل عرش الرحمن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض شباب الامه على العفاف سبحانك يا رب يقول كما عند أحمد بسناد الحسن اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة كم من ضمنها من ضمن الست حاجات واحفظوا فروجكم احفظ فرجك من انه يفعل اي شيء حرام حديث الثاني في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه يعني ما بين عظمتي الفك يعني اللسان أو ما يدخل الجوف من الطعام الحرام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة ويقول عن النساء كما عند ابن حبان بسند صحيح إذا صلت المرأة خمسها صلاة الخمس وصامت شهرها شهر رمضان وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت تخير يوم القيامة أو يوم القيامة تخير بين أبواب الجنة الثمانية ادخلي من أي باب أخت الفاضلة ربنا يحفظنا ويحفظك كان المسألة بتحتاج إلى شدة مراقبة لله خوف من ربنا إن الإنسان فعلا يستحضر إن هي شهوة لحظات دقائق وفي النهاية حسب عليها الإنسان حساب شديد جدا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضح ان الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان هتفعل هذه الفاحشه سيفعل باهلك هذه الفاحشه وفي القبر عياذا بالله النبي شافه الحديث في البخاري شاف الزنا والزواني داخلين في حاجه زي التنور زي الفرن كده والفرن ده بيغلي بيهم وياتيهم النار من اسفل منهم فاذا جاءهم ضوضاء فاذا وصلوا الى فوهه التنور آه، حمدت النار ثم عادت مره اخرى ويفضلوا يغلوا في التنور ده لحد يوم القيامه ويوم القيامه يأتي الزاني ويأتي زوج ال- هذه المرأة التي زنى بها أو ولي هذه المرأة التي زنى بها ويقال له خذ من حسناتي حتى ترضى مش خد ألف ولا ألفين حسنة خذ من حسناته لحد ما تقول كفاية وممكن ما يقولش كفاية سبحان الله فالمسألة فعلا بتحتاج إن الإنسان يستحضر مراقبة ربنا ويستحضر ان الجزاء من جنس العمل يجي شاب للنبي والحديث رواه احمد في المسند بسند صحيح شاب يجي للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا فالنبي عليه الصلاه والسلام استغرب لكنه لم يعنف الشاب فراح مقربه قال له تعالى اضمه مني فقرب منه فقال له أترضاه لأمك قال له لا جعلني الله فتاك يا رسول الله أترضاه لأختك لعمتك لابنتك لخالتك قال له لا يا رسول الله قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم أو بناتهم أو عما إلى آخره ثم اقترب منه النبي ووضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه يا سلام يا سلام عليك يا حبيبي يا رسول الله شوف حنيته قد ايه شفت لما يلاقي انسان بيخطئ ومش بيخطئ بس وجاي يسامحوني انا اسف بيسيء ادبه قدام النبي حضرتك متخيل ان واحد يروح يقول للشيخ تاذن لي اروح اذني سامحوني فيها سوء ادب فيها سوء ادب في السؤال نفسه هو كان ممكن يقول للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله جوزني والا انا هتفتن كان ممكن تيجي بالشكل ده يعني عشان يقول له اذن لي في الزنا ممكن يكون كده يعني يعني تجاوز حدوده مع النبي ورغم ذلك النبي لم يعنفه وعارف ان ممكن يكون الشاب فعلا شهوته تعبته وحب انه يعالجه بطريقه جميله قوي ايمانيه جميله اول حاجه حب ي- يبدل ال- ال- الادوار قال له طب تخيل نفسك مكانهم انت ترضاه لامك ترضاه لاختك ترضاه لبنتك فايقظ جواه ضميره ونخوته فقال له لا طبعا قال له طيب بس فاضل الشهوه لسه شغاله في الشاب وتعبان فيروح النبي يتدخل بقى بشكل ايماني جميل قوي يحط ايده الكريمه المباركه على صدر هذا الشاب وكل ده بوحي من ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي لا يفعل اي شيء الا بوحي من ربنا يحط ايده على صدره ويدعي وربنا يستجيب له اللهم اغفر ذنبه وش- وطهر قلبه وايه وحصن فرجه يقول الشاب فخرجت من عند النبي ولم أت- لم ويشوف ده، ولم التفت الى ذلك ابدا خلاص يا جماعة الخير يا شباب المسلمين الليلة دي ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان الليلة اللي تحولت فيها القبلة من مكان لمكان فاحنا ناخد وقفة لطيفة مع مع حتة التحول ما تيجوا احنا كمان نتحول نتحول يعني وان كان التحول هنا كان من طاعة لطاعة لكن احنا من باب يعني المصادرة يعني من باب يعني يعني ال- ال- ان احنا بس نعلق على هذه المسألة ومش معنى كده ان انا عايز اقول ان احنا مش هنتحول الا في كل ليلة نصف شعبان عشان حد من اللي قاعدين لنا في الدورة يعني مستخبي لنا في الدورة يقول لك ده بيقول لك بقى خلاص ليلة نصف شعبان بقت عيد وهنتحول فيها كل سنة لا ده انا بقول كده قدرا ما دامت الحلقة جت في ليلة نصف شعبان ما تيجي نتحول اللي على معصية يتحول للطاعة اللي متبرجة تتحول للحجاب اللي بيعق امه وابوه يبرهم ويبوس ايديهم طب بالله عليكم وبقول بالله عليكم يا مسلمين يا حبايبي يلي قاعد جنب امك او ابوك او قاعد جنب الاثنين ويلي قاعده جنب الاثنين او واحد منهم خد ايديهم دلوقتي وبوسها هتحس بحلاوه الايمان بترتفع في قلبك هتحس ان انت فعلا والله هتحس ان ربنا راضي عنك هتحس ان ابواب الكون ده كله بتتفتح لك وانا بقول لك عن تجربه واسال مجرب كل خير حصل لي في دنيتي اولا ببركه ربي ثم بدعوه امي وابويا ربنا يرزقنا واياكم بين الوالدين يا رب العالمين كان في قصه واحد جميل قوي اسمه الربيع بن خثيم الربيع بن خثيم كان يضرب به المثل في العباده لدرجه ان استاذه عبد الله بن مسعود كان بيقول له والله يا ربيع لو راك رسول الله لاحبك ووالله ما رايتك الا ذكرت المخبتين كان ربيع بن خثيم لما يروح الاسواق يخرج يشتري حاجه كان التجار لما يشوفوه يهللوا ويكبروا وكان واحد من اصحابه يقول له والله يا ربيع اني لانظر في وجهك فاجتهد في عباده الله شهرا كاملا يا سلام بعض الفجار وبعض الناس ال- ال- الفاسقين وما أكثرهم في كل زمان ومكان في ناس كده لو لقى إنسان عنده دين نفسه إنه يجرده من دينه لو لقى إنسان عنده علم لو لقى إنسان محبوب لو لقى إنسان ناجح نفسه يدمره سبحان الله بقت شهوة الانتقام والأحقاد موجودة في زماننا ده أكتر من أي زمن ربنا يكفينا وإياكم شر الخلق يا رب العالمين سبحان الله عرفوا ان هو راجل عابد قالوا لازم نفسده طب انت هتستفيد ايه راجل بيعبد ربنا مش عايزين حد يعبد ربنا في ناس كده في ناس بشعه بجد في ناس فعلا بشعه لكن في ناس طيبه ربنا يحفظنا واياكم ويكفينا واياكم يا رب شر كل ذي شر قولوا امين فالمهم فراحوا لامراه باغيه بتتاجر بعرضها قالوا لها هذا ألف دينار قالت لهم علامة ليه؟ قالوا على قبلة واحدة من ربيع بن خثيم خليه بس ياخد منك بوسة بس قالت لهم ولكم فوق ذلك ان يزني ما تخافوش انتوا عارفين امكانياتي ده انا ده انا الدنيا كلها تتمنى جمالي وراحت له وتجردت من ملابسها وتعرضت له فانطلق نحوها كالسهم المسرع وصرخ في وجهه قال كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يا أمة الله يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة فقال هؤلاء الفساق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا الله تعال نشوف المثال الثاني ده جميل قوي واحد اسمه أبو بكر أبو بكر المسكي نسبة إلى رائحة المسك أبو بكر المسكي هو ما كانش اسمه كده على فكرة أبو بكر ده في يوم من الأيام وده كان رجل عابد وزاهد قائم بالليل صائم بالنهار ذاكر لله تال لكتاب الله كان راجل عنده همه حلوه قوي في العباده ربنا يرزقنا اياكم همه الناس ديت فالمهم في يوم من الايام وهو ماشي امراه من جيرانه فراحت بعتاله ويعني استغاثت به يعني كان في حاجه مثلا في بيتها آه، خايفه منها ثعبان مش عارف ايه قالت له ادركني يا ابو بكر يا ابا بكر ومش عارف ايه فالراجل من شهامته دخل البيت فقفلت الباب فقالت له ما دعوتك الا لتقع علي انا ما دخلتكش البيت الا لتزني فيه وان لم تفعل لاصرخن واجمع الناس جميعا وهقول لهم ان انت اللي تعرضت لي فماذا يصنع الرجل في مثل هذا الموقف؟ لو واحد غيره يقول لك ما انا مجبر والله غصب عني يعني يعني اعمل ايه طيب؟ يعني ما باليد حيله، والله العظيم هي اللي قفلت الباب وقالت هصوت، فانا غصب عني وسامحني يا رب. لكن اللي مش عايز يعصي ربنا والله ما هيعصي ربنا. يا شباب ما تستسلموش للشهوات بالسهوله ديت. يا بنات ما تستسلموش لمعاكسات الشباب وال- والكلمات الحلوه الرنانه ومخادعات ال- ال- الكاذبه من الشباب ال- الفاسق بالسهوله ديت مش بكلمه تروح واقعه فريسه مش بكلمه تروح هي توقعك يا شباب يا شباب اتقوا ربنا يعني وافتكروا يوم يقوم الناس لرب العالمين هتقفوا بالايدين ربنا ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه اخوي وحبيبي فابو بكر المسكين قال لها طيب انت مص- يعني مصره ان انا افعل الفاحشه قالت له اه مصره قال لها طب ممكن تاذني لي بس انظف جسمي فراحت مشاوره له على مكان الحمام دخل جوه عمل حاجه لا تخطر على قلب بشر اعزكم الله بص في الحمام فوجد الغائط الغائط الفضلات وراح واخد الغائط بايديه وراح عايص جسمه كله ودهن جسمه كله بالغائط وشوف بقى قبح الرائحه ويعني ربنا يعافينا ويعافيكم حاجه صعبه قوي كل ده عشان ما يعصاش ربنا يا الله يرحمك يا ابا بكر المسكين تعالى شوف شباب المسلمين النهارده اللي عامل الشات يعني لعبه على بنات المسلمين وليل ونهار واقفين على النواصي و... وعمالين يلعبوا باعراض المسلمات ربنا يعافينا ويعافيكم ويتوب على شباب المسلمين يا رب العالمين فراح دهن جسمه وخارج لها وقال لها ها انا قد تهيأت لك فلما شمت الرائحة القبيحة قالت أنت مجنون أخرج وراحت طردة من البيت فقال الحمد لله خرج من البيت هو بيحمد ربنا انه مؤاشف في اي حاجه تغضب ربنا وراح البيت وهو سعيد جدا انه ما عصاش ربنا سبحانه وتعالى وراح اغتسل وشوف زمان ما كانش فيه بقى لا دش لا دش ولا ح- حنفيات ولا سخان ولا ولا ح- بانيو جاكوزي ولا الكلام ده كله يروح يعبي بالصفيحه ويرجع اغتسل يجي 10 15 مره والريحه القبيحه مش عايزه تروح فنام وهو سعيد وحزين سعيد انه ما عصاش ربنا وحزين لانه هيصحى بعد شويه عشان يصلي قيام الليل ويروح يصلي الفجر والمسلمين مش هيتحملوا ريحته القبيحه ديت هيعمل ايه فاذا به ياتيه ات في المنام ويقول اما انك فعلت هذا من اجلنا لنطيبن ريحك حتى تلقانا فاصبح من نومه وقد وجد جسده يفوح برائحه المسك حتى اخر لحظه من عمره فسمي بعد ذلك ابو بكر المسكين يا سلام وزي ما قلت لك هي دقة بدقة ولو زدت لزاد الثقة وانتم عارفين طبعا القصة رقم ستة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ده من السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يا حبايب قلبي سهل قوي قوي ديت واللي بعدها اسهل حاجتين تيجوا نتفق الليله دي ان احنا نلتقي يوم القيامه تحت ظل عرش الرحمن سهله يا شيخ محمود سهله جدا جدا لو ما كنتش امام عادل ممكن تكون شاب نشا في عباده الله صعبين الاثنين طيب قلبك معلق في المساجد مش قادر اواظب على الصلاه الخمس لا لازم تواظب ان شاء الله الا العذر يعني طيب الثلاثة مش قادر ان انا اكون منهم طيب رجلان تحبا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك سهلة دي سهلة مش صعبة قول لي ولو انها يعني بس ده ممكن يعني شوية يعني ممكن يعني ايه نحب بعض في الله و... وننسى المصالح بقى شوية طيب رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله يقول لك والله يعني دي صعبة لسبب إن أنا ممكن ما اتعرضش للموقف ده ممكن ما فيش واحدة تدعوني وهي صاحبة منصب وجمال فدي صعبة شوية أقول لك أسهل حاجتين اللي جايين دولت لو فزت بواحدة منهم تخيل تقدر تفوز بالاثنين تخيل والله العظيم يا جماعه والله يا حبايب قلبي ممكن ناخد الاثنين دولت ونفوز بيهم ان شاء الله ونكون يوم القيامه انا وانتم في ظل عرش الرحمن ان شاء الله رجل تصدق بصدقه اخرج من بيتك بره اوعى تعد اللي في جيبك اخرج مره كده وانت ما انتش عارف اللي في جيبك قول لي يا شيخ محمود ده البيوت كلها فاضيه في زماننا ده يعني يعني الا من رحم الله اقول لك معلش يوم ما ربنا يكرمك كده ويجيبك تملي مره كده ان شاء الله اخرج من بيتك ودور على حد فقير تستشعر انه فقير مش بيمثل بقى والعالم المستورين دولت تستشعر فعلا انه فقير وطلع من جيبك لله مره وما تعدش طلع من جيبك كده وطبق ايدك حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك خد بالك وحطهم في ايد الفقير حطهم كده مش كده اليد العليا خير من السفلى خلي هو ايده العليا اكرمه ما تذلوش وحطهم في ايديه قول له خد يا ابني جزاك يا حبيب قلبي خد خد ربنا يكرمك ده انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج لي هياخدهم منك غمض عليك ما تبصش على الفلوس خدهم منك قول له يا رب تصدقت بصدقه فاخفيتها ولم تعلم شمالي ما تنفق يميني وحبيبك صلى الله عليه وسلم وعدنا بوحي منك يا رب ان اللي يتصدق بصدقه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هيكون في ظل عرشك يا رب وانا بحسن ظني بيك يا رب متاكد انك هتخليني يوم القيامه في ظل عرشك ايه رايك سهله دي سهله جدا بكره الصبح انا عارف ان دلوقتي هتبقى الدنيا بالليل مش معقول هتنزل الساعه 12 في الشارع يعني ممكن لما تروح تدور على واحد فقير هتلاقي آه، حاجات يعني ممكن تلاقي حراميه وقطاع طرق لا ما تنزلش بقى. بالنهار بالنهار بكره ان شاء الله ونويها من بالليل يمكن الواحد يلقى ربنا الليله دي يلقى الله على النيه الجميله ديت وقول ان شاء الله ان شاء الله اخرج من بيتي واتصدق بصدقه وان شاء الله اكون في ظل عرش الرحمن تعالوا نكمل العنصر الجميل دوت ولكن بعد فاصل قصير اوعى تنسى صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل ومع العنصر التا- السادس أو مع الصنف السادس اللي هيكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى الصدقة أصل كلمة الصدقة جاية من الصدق ولذلك لازم الإنسان يكون صادق جدا وهو بيعطي الصدقة ديت ولذلك كان أول ثلاثة لو تفتكروا في الحديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم إن أول ثلاثة بتسعر بيهم النار يوم القيامة كان منهم المتصدق ليه؟ يؤتى بهذا الرجل فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر فيقول ماذا فعلت بتلك النعم فيقول يا رب ما تركت من باب تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيقول جل وعلا كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول له جل وعلا إنك ما فعلت ذلك إلا ليقال جواد كريم وقد قيل خدت حظك خلاص فيأمر الله عز وجل به فيلقى على وجهه في النار حقيقي فعلا الصدقة لما بتكون في الخفاء شيء جميل جدا بتدل على الصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولذلك يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب والحديث عند البيهقي بسند صحيح ولذلك كان زين العابدين علي زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم كانوا يتهمونه بالبخل ولا يعرفون أنه كان ينفق كثيرا ولكن كلها كانت صدقات السر كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي كان بينفق على 100 بيت 100 بيت كل يوم في الثلث الأخير من الليل يحمل ال- ال- ال- شوية الدقيق والسكر و على ظهره ويروح يوديها يوميا ل 100 بيت عشان ينفق عليهم يصبح الناس الصبحية بعد صلاة الفجر يلاقوا الشويلة محطوطة قدام بيوتهم فياخدوها وياكلوا ويخبزوا ويعملوا ويعملوا فلم يعرفوا من الذي يعطيهم إلا يوم ما مات زين العابدين عرفوا منين؟ لقوا المعونة بتاعت الميت بيت دي انقطعت ما خلاص ما وصلتش ما هو مات وفي نفس الوقت الناس اللي كانت بتغسله لقوا على ظهره آثار الشويلة اللي كان بيشيلها على ظهره رضي الله عنه وأرضاه شيخ الإسلام ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام عرف إن في تلميذ من تلاميذه دخل السجن بسبب دين كبير عليه فراح لرئيس السجن وسأله كم عليه من الدين قال له كذا مبلغ كبير جدا فقال له طيب ائتني بصاحب الدين فجيء بصاحب الدين فعبد الله بن مبارك استرضاه وأعطاه المبلغ كله فراح تنازل عن هذه القضية وأخرج هذا الشاب من السجن مقابله تاني يوم عبد الله بن المبارك قال كيف حالك واين كنت؟ قال له كنت في سجن يا شيخي، كنت في السجن واتسجنت بسبب دين كان عليا، قال له كيف خرجت؟ قال جاء رجل صالح لا اعرف من هو فسد ديني جزاه الله عني خير الجزاء، قال احمد الله عز وجل على ان يسر لك هذا الرجل وادعو له بكل خير، ولم يعرف هذا الشاب ان اللي دفع الفلوس ديت عبد الله بن المبارك لحد ما مات عبد الله ابن المبارك، شفت الاخلاص كان ممكن يروح يقول له انا اللي طلعتك من السجن انا اللي انقذتك من الهلاك انا اللي عملت فيك وعلى الله يثمر يعني واخد بالك لكن شوف عمل ايه وصى الناس دولت ان محدش يقول له الا بعد ما يموت لو حبوا يقولوا بس ما يقولوش في حياته ليه خاف من الرياء رضي الله عنه وارضاه عشان كده اخويا وحبيبي بقول تنفق وما تخافش وأنفق ولو كان قليلا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بنص تمرة اتقوا النار ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند النساء بإسناد حسن سبق درهم مئة ألف درهم عشان ما تقولش ايه بقى انا يعني لما هنفق جنيه ولا نص جنيه هو ده اللي هيكون هيخليني اكون في ظل عرش الرحمن قد يكون حد عارف سبق درهم مئة ألف درهم ده كلام حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال رجل كان عنده مال كثير فأنفق من هذا المال مئة ألف يعني واحد عنده عشرة مليار عشرة مليون فأنفق مئة ألف طب مئة ألف طبعا جميلة وربنا يبارك فيه ويجازيه كل خير واحد تاني كان فقير معهوش غير درهمين فأنفق درهم وساب لولاده درهم فالنبي بيقول الدرهم ده طبق ال ألف درهم ليه؟ قال لك لأن الدرهم ده يمثل نص ثروة الراجل ده وال ألف لا يمثلون واحد على المية من ثروة الرجل ده فسبق درهم مئة ألف درهم والمولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان سيدنا ابن عمر كان يتصدق على الناس على الفقراء بالسكر فكانوا يقولوا له لماذا تتصدق بالسكر قال لأني أحب السكر والمولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا بحب السكر وكان عمر بن الخطاب كان يتصدق بحبات العنب حبات العنب لماذا يا عمر قال لأني أحب العنب والمولى عز وجل يقول لن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تعطر الدنانير قبل أن تتصدق بها فيقولون لماذا ذلك يا أمة قالت لأنها ستقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير فأنا أعطرها لله سبحانه وتعالى وما تخافش والله من فوات الرزق حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال عبد من صدقة والمولى عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون يا الله تعال نشوف الصنف السابع والأخير وقلت لك سهل أو السادس والسابع سهل قوي ان اكون انا وحضرتك ان شاء الله ان شاء الله يعني يعني بحسن ظني بالله سهل جدا نكون في ظل عرش الرحمن بحاجه من الاثنين دول اسهل حاجتين في السبعه رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والثاني اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه معقولة واحد ممكن يكون قلبه قاسي لدرجة انه عمره في حياته ولا مرة بكى من خشية الله معقولة عمرك ما بكيت من خشية الله يا عينيك جامدة للدرجة دي قلبك قاسي للدرجة دي عمر ما في دمعة كده نزلت من خشية الله خلي قلبك يتحرك واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أشكو قسوة في قلبي قال أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك شوف حاجتين هو سأله عن حاجة وراح النبي مديله اثنين بيقول له أنا بشكو قسوة في قلبي قال له أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك قال بلى يا رسول الله قال ارحم اليتيم وادنه منك خد بالك وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي يعلى بسند صحيح عينان عينين لا تمسهما النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله المرابط اللي في ساحة الجهاد اللي بيسهر عشان يحمي الناس اللي بيسهر عشان يحافظ على المجاهدين اللي نايمين دلوقتي عشان يستعدوا تاني يوم للجهاد في سبيل الله عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام ليلة أسري به كالحلف البالي من شدة البكاء من خشية الله فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فقال له جبريل عليه السلام إني فأخبره أنه يبكي إنما يبكي من خشية الله وسيدنا النبي عليه السلام يسأل جبريل ما لي لا أرى ميكائيل يضحك قال ما ضحك ميكائيل منذ أن خلق الله النار يا سلام يبقى إذا النبي عليه السلام شاف سيدنا جبريل بيبكي من خشية الله وده مين ده جبريل يا جماعة جبريل اللي النبي شافه على صورته الملائكية مرتين مالئا ما بين الأرض والسماء ومالئا ما بين المشرق والمغرب شوف حجم سيدنا جبريل قد ايه قال بقرى قوم لوط كلها اللي هي قرى سدوم قلبها بريشة واحدة من 600 جناح فلك أن تتخيل هو بيبكي من خشية الله ولك أن تتخيل في الحديث اللي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح لما حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش واحد بس ملك عبد من عباد الله من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن يقول سبحانك ما أعظمك وفي رواية سبحانك حيث كنت يا سلام قد ايه الانسان الضعيف البسيط ده قد ايه ممكن يكون متجبر ومتكبر وقاسي القلب يذكر قدامه ايات فيها ذكر الجنه وذكر النار ولا يبكي يذكر قدامه احاديث بتذكر بعذاب الله وبعقوبات المولى عز وجل ولا يبكي لا يتاثر بذكر الله ولا ولا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فويل للقاسية قلوبهم يعني سبحان الله ان الانسان اللي قلبه قاسي يا ويله يا ويله يا ويله اللي قلبه قاسي يا ويله اللي قلبه قاسي ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يلين قلوبنا عايز قلبك يلين ارحم اليتامى اكرم الضعفاء اقرا قران كتير بس بتدبر وخشوع اكثر من ذكر الله اكثر من الاستغفار اكثر من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الامور دي والله يا حبيب قلبي تلين قلبك وتخلي قلبك كده يعني لين وجميل وبكاء وتخلي عينيك دمعتها حاضره بفضل الله بدمعه واحده ورجل ذكر الله خاليا يعني ايه خاليا خاليا من حب محمده الناس يعني لو انسان واقف في صلاه التراويح بيصلي في المسجد الحرام وسط 4 مليون وبيقول الله اكبر وبيبكي وهو يتمنى ان ما حدش يشوف دمعته دي يبقى ذكر الله خاليا ولو واحد بيذكر المولى عز وجل خاليا في غرفه نومه وهو بيتمنى ان الناس تشوفه يبقى لم يذكر الله خاليا يبقى القلب هو اللي خالي من حب رؤيه الناس ومحمده وثناء الناس يبقى هو ده المقياس مش ان اروح صحراء بقى واذكر ربنا واقول انا ذكرت ربنا خالي لا خاليا من حب الحمد والثناء ورجل ذكر الله خاليا قعد افتكر نعم ربنا افتكر ذنوبه اثامه افتكر الذنوب اللي اذنبها ونعم ربنا خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد افتكر هو اثر قد ايه في حق ربنا يفتكر ان هو ظلم ناس كتيره يفتكر ان هو قسي على ناس كتيره يفتكر انه بقاله شهرين ما مسكش القران يعني بعيد عن عن كتاب ربنا بقاله قد ايه والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا يفتكر ان هو ما ذكرش ربنا بقاله بقاله اسبوعين ثلاثه ذكر ربنا ما جاش على لسانه يفتكر انه ما دخلش مسجد بقاله ست شهور يفتكر انه بقاله كتير جدا لم يتصدق يفتكر انه بقاله كتير جدا جدا ما مسكش احاديث النبي كده وقرأ فيها ما يفتكر انه عمره ما قرأ سيرة النبي ولا سيرة الصحابة يفتكر ان هو كان الدين اخر حاجة بيفكر فيها فذكر الله ففاضت عيناه الدمعة دي لو نزلت في الوقت ده امسكها بايدك واعرف ان دي اغلى دمعة واغلى نقطة مية في الكون ده كله 29% في الكرة الأرضية أرض يابسة 71% بحار ومحيطات وأنهار ودمعتك اللي هتنزل من خشية الله أعظم عند ربنا من كل البحار والأنهار والمحيطات دي كلها دمعة هتخليك يوم القيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك قال أحد السلف والله ما طابت الدنيا إلا بذكره سبحانه وتعالى ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤيته اسمع كلام الحلو ده تاني والله ما طابت الدنيا إلا بذكره والله يا حبايب قلبي أسعد لحظات العمر لما الإنسان بيبتعد عن الموبايلات والتليفونات وضجيج الشوارع وكلاكسات العربيات والدوشة والهيصة والغيبة والنميمة ويقعد لوحده كده ببيت ربنا أو في مكتبته أو في غرفته ويقعد يذكر ربنا ويصلي على النبي ياه حس إن القلب بينضف حس إن الدنيا كلها بين إيديك حس بسعادة غريبة جدا والله ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤيته وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى يبقى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وذكر الله زي ما قلنا قبل كده خمس أنواع ذكر الله عند ورود الأمر لما يجي الامر لينا او اقيموا الصلاه لما تقيم الصلاه انت ذاكر لله لما تلبسي الحجاب انت ذاكره لله لما تبر امك وابوك وتبوس ايديهم بالله عليك اوعى تنسى بقول لك بالله عليك بوس ايديهم ربنا يكرمك لما تبوس ايديهم وتبر امك وابوك انت ذاكر لله لما تكرم اليتامى انت ذاكر لله ذكر الله عند ورود الامر ذكر الله عند ورود النهي لما تبعد عن الخمر لما تبعد عن النساء في الحرام لما تبعد عن النظرة المحرمة لما تبعد عن التعامل بالربا لما تبعد عن كل شيء يغضب ربنا فأنت ذاكر لله لما تترك التبرج أنت ذاكرة لله ذكر الله في الأحوال والمناسبات عند دخول المنزل عند الخروج عند دخول المسجد والخروج من المسجد عند رؤية الريح عند دخ- رؤية هلال رمضان عند عند عند كل أحوال المناسبات دي مش فاهم ايه؟ لما نذكر ربنا يبقى احنا ذاكرين لله ذكر الله مقيد بعدد بعد الصمد بسبح 33 واحمد 33 واكبر 33 وكملها بلا اله الا الله لما في ذكر بيتقال ثلاث مرات في ذكر بيتقال سبع مرات في ذكر بيتقال عشر مرات في ذكر بيتقال 33 مرة في ذكر بيتقال 100 مرة لما نعمل كده فنحن ذاكرين لله النوع الخامس ذكر الله المطلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللي هو لما راجل راح للنبي قال له كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بأمر أتشبث به مش عارف أعمل إيه الشرائع ك- يعني كتير قوي فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله فالعلماء قالوا ده النبي جمع له الدين كله في الجملة دي ليه؟ قال لك لأنه لا يفعل الإنسان معصية وهو يذكر الله مستحيل مستحيل يعني بص مش ممكن مفيش واحد بيروح يمسك واحد كده ويروح يذبحه يقول بسم الله الله أكبر هيذبحه ده ده بيقتله مفيش حرامي طالع يسرق في الدور الثالث فهو طالع مصيب الله اكبر واخد بالك مفيش واحد نصاب طالع من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله مفيش حد بيشوف واحده ماشيه جميله بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد ويذكر ربنا وهو بي- بيعاكس فلما تنشغل بذكر الله ده بيعينك على البعد عن معصيه وانا لما- مره وصفت للشباب مره في درس عن غض البصر فبقول لهم جربوا و- و- وشرع ربنا لا يجرب لكن بقول لكم يعني مجازا كده جربوا اشغلوا انفسكم والسنتكم وقلوبكم بذكر الله وامشوا في الشارع وشوفوا ايه اللي يحصل كانت النتيجه ان بعض الشباب اللي قابلتهم بعد كده في الدرس اللي بعديه قالوا لي والله كانت تجربه غير عاديه واحنا ماشيين طول ما احنا ماشيين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله آه، عمالين بيذكروا ربنا وبيصلوا على النبي بيقولوا لي كان النساء تعدي من قدامنا ولا حاسين ان دول نساء كان يعني اي حاجه معديه انما نساء لا هو مش شايف حاجه هو مش شايف غير ربنا هو مش حاسس غير انه يعني فعلا قلبه حاضر حاسس ان هو فايز بمعيه ربنا سبحانه وتعالى لكن عايز اقول حاجه وان كان النبي جمع بين السبع اصناف دولت وقال ان السبعه دولت هيكونوا يوم القيامه في ظل عرش الرحمن لكن ده مش معناها ان هم دول السبعه بس هل في حد في غيرهم يا جماعه في حد غيرهم هيكون ان شاء الله في ظل عرش الرحمن اه في في ناس تانية هتكون في ظل عرش الرحمن تعال اسمع الحديث الجميل دوت اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يقول يوم القيامه حديث قدسي فاضل لنا كده 11 دقيقه خلصهم بسرعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة الحديث القدسي أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي لكن الحقيقة ده حديث ده يدخل تحت المعنى برضه اللي هو بتاع ورجلان تحبا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك لكن في حديث ثاني بقى ده حاجة جديدة خالص بقى حاجة جديدة وهيكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله واحد حصل له ظرف اتزنق واي انسان في الدنيا يا جماعه ايا كان قدره ممكن يتعرض انه يتزنق يعني اوعى تفتكر ان واحد ممكن يكون مليونير وعمره ما يتزنق ممكن يتزنق ممكن يحصل ان هو آه، يشتري حاجه جمد فيها فلوسه تتوقف سوقها ما بتمشيش فيتزنق فيبقى عنده فلوس لكن متجمده فيتزنق ماديا فيقترض منك وممكن واحد يكون فقير واتزنق واحد دكتور تعمل عمليه فاتزنق والبلد كلها مزنوقه دلوقتي يعني بس ايه ربنا يا رب يفك زنقتهم يا رب العالمين فالشاهد في الموضوع ان ممكن واحد ي- ي- يتزنق ي- ي- يبقى مع- يعني الامور عنده متعثره فيروح لواحد حبيبه او صديقه او جاره ويقترض منه مثلا 5000 10000 اكثر اقل ويحدد له ميعاد انه مثلا هدفعهم لك يوم واحد شوال جه يوم واحد شوال فالراجل صادق فعلا قال له والله يا اخويا معلش سامحني انت عارف ان انا عمري في حياتي ما هاكل مال حرام ولا هاكل عليك فلوسك فبارك الله فيك يعني انظرني نظرة الى ميسرة انتظرني شوية فلو قال له خلاص انظرتك يعني اديتك اجل تاني طب تقدر تدفع امتى والله بعد ثلاث شهور مفيش مشكلة انا مستنيك ثلاث شهور تاني كل يوم هيعدي عليه وركزوا معايا في الحتة ديت كل اللي هو مديله كام؟ مديله مثلا 5 10000 جنيه. كل يوم هيعدي عليه بعد يوم سداد الدين يعني يوم سداد الدين يوم كام؟ يوم مثلا يوم 1 شوال. هيأجله ثلاث شهور يعني كام يوم؟ 90 يوم تقريبا. كل يوم هيعدي في ال 90 يوم دولت يتحسب لصاحب المال كأنه تصدق على المعصر بنصف ماله بنصف الفلوس ديت يعني كأنه بيتصدق عليه كل يوم هو مديله كام 10000 كأنه بيتصدق عليه كل يوم ب 5000 ايه رأيك مش كنز كبير ده شفت قد ايه لا ده ممكن كمان في حاجة كمان أكبر من كده ممكن يقول له طيب يعني انت م- معصر يعني معكش فلوس يقول له والله يا اخويا انت عارف ظروفي بس وانا والله في نيتي ادي بس الظروف مش سامحه ف- يعني اجلني شويه يقول له لا انا مش هاجلك انا اسقطت الدين من عليك انا مش عايز منك حاجه ولو ما كتبوا الشيك يقول له وادي الشيك حبيب قلبي قطعته او وصل الامانه او الكمبياله قطعتها خلاص انت عارف الراجل ده ممكن يوم مش ممكن ده اكيد ده, ده, ده بنص الحديث حديث رواه احمد بسند صحيح من انظر معسرا او وضع له وضع خلاص انا مش عايز منك حاجه انا وضعت عنك اظله الله يوم القيامه في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله خد بالك طب اجله ثلاث شهور فاتحسب له كل يوم هو مديله 10000 اتحسب له كل يوم انه بيتصدق عليه ب 5000 جه في الفترة الثانية بعد 90 يوم ما مروا الراجل فعلا حاول يجمع فلوس فما قدرش فقال له ممكن ودي آخر مرة تأجلني كمان ثلاث شهور قال له حاضر فيتحسب له في الثلاث شهور التانيين دولت انه تصدق عليه بقدر المال كله يعني والاحاديث انا يعني ما فيش وقت اذكرها لكم لكن احاديث صحيحه عند احمد وابن ماجه فيتحسب له انه كل يوم بيتصدق عليه بالعشر تلاف اللي هو مسلفها له تتكتب له صدقه خلينا يا جماعه هو انتهى زمن القرض في عصرنا او او نذر ليه؟ بسبب الذمم الخاربه بسبب الاخلاقيات التعبانه اللي احنا عايشين وسطها الان راجل ياخد فلوس وهو بياخد ناوي ينصب عليه يوم ما ياخد وهو رايح ياخد الفلوس هو ناوي ناوي تنصب عليه وبيستحضر ان هو صادق جدا يعني واخد بالك فناوي ينصب عليه انما لو كان انسان محترم وكويس ومتدين ويعرف ربنا وحاول يأدي الفلوس وما ما قدرش فيستأذنه بكل ذوق وأدب سامحني أنظرني أجلني ثلاث شهور فيتحسب للي أجله كل يوم بيتصدق عليه بنص الفلوس أجله ثلاثة تانيين تحس إن هو بيتصدق عليه بكل المال فلو جه في الآخر قال له خلاص أسقطت عنك الدين ده وخد بالك حتى بعض العلماء قالوا لو كان الإنسان اللي انت عرفت ده فقير جدا ممكن بعد كل اللي اتحسب لك ده كله ممكن تنوي ان انت تديله المال ده من زكاة مالك لو كان فقير معدم اما لو كان غني فانت تنازلت اتحسب لك بالاجر اللي انت خدته كل يوم كانك بتصدق عليه من نصف المال ده ويوم ما تضع, تضع عنه هذا الدين تكون يوم القيامه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله ورد حديث ثاني عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه او محى عنه انت سلفت واحد فهو اصبح غارما من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة والحديث رواه مسلم وفي برضه ورد عند ابن ماجه بسند صحيح صنف تاني يكون في ظل عرش الرحمن من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة واحد من أهل غزة من أهل فلسطين اللي بيجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنت دفعت له جزءا من المال ليشتري خيمة يستظل بها في جهاده في سبيل الله آه، ليبني بيتا ليفعل أي شيء لي- فاهم ازاي؟ يوم القيامة تكون أنت في يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله أخوي وحبيبي ذكرت لك وأختي الفاضلة ذكرت لكم الأصناف السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن وأضفنا صنف صنف ثامن أو ثامن اللي هو من أنظر معسرا أو وضع عنه هيكون يوم القيامة في ظل عرشه حد فينا ليه فلوس عند حد وناوي يأجله شوية ينظر نظرة إلى ميسرة هتكون في ظل عرش الرحمن حد ناوي وعنده مقدرة انه يتنازل عن الدين دوت لان اخوه معصر ومش قادر يسده في يوم القيامة هتكون في ظل عرش الرحمن شوف بقى في ظل الهم ده كله تتمنى يوم القيامة عشان تنجو من الوقوف في الحر والشمس والتعب والنصب تتمنى تفدي نفسك بملايينك كلها لا ده انت تفدي نفسك بدين بسيط مداين بيه اخوك عشان تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله دول كانوا السبع أصناف أو الثمان أصناف اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن حاولوا تنشلوا من دلوقتي على حد أو على صنف وتقول إن شاء الله بكرة إن شاء الله الليلة دي و- و- سبحان الله يعني يعني الليلة دي لو كنت متعود بتصلي قيام الليل كل ليلة الليلة دي أبكي من خشية الله ما خليش حد يشوفني ان شاء الله في صلاه التراويح في رمضان ده ان شاء الله ابكي وما اخليش حد يشوفني ولا اقعد اصوت بقى واصرخ في التراويح ابكي بكاء زي ما كان النبي بيعمل كان لصوت صوتي لصوت بكائي كما قال عبد الله بن الشخير كما عند ابي داود بسند صحيح قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ف- فسمعت لصدره صوتا كازيز المرجل من البكاء صوت غليان في صدره من البكاء لكنه لا يصرخ وتكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامه بكاء دمع من خشية الله صدقة اتفقنا عليها النهاردة اتفقنا بالله عليكم يا مسلمين ويا مسلمات بقول بالله عليكم حبايبي ربنا يكرمكم عايز ربنا يغفر لنا الليلة دي الليلة دي ليلة النصف من شعبان إذا كان ليلة نصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فإيه فيغ- فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه تخلص من الحقد ومن الغل ومن الكره ومن الخصام صالحه وتصافي الدنيا مش مستاهله اخوك اللي انت مقاطعه بقالك سنين صالحه اخوك اللي انت مقاطعه عشان فلوسه عشان الدنيا ما تستاهلش قرايبك وحبايبك صالحهم اتصل بيهم وبعت لهم مسجات صالحهم وخيرهم الذي يبدا بالسلام خلي الليله دي ليله الصلح والصلح خير كما قال جل وعلا والصلح خير صافة مع كل الناس عشان تلقى الله بصدر سليم وهتحس بفرحة وهتنام أجمل ليلة وهتدعي لي هتقول والله نمت أجمل ليلة لما صفيت قلبي من الأحقاد لو ناوي بكرة تروح ترفع قضية على أخوك وت- وتظلمه وتأذيه تنازل ولو رفعت قضية ولو رفعت قضية اتنازل اتنازل وبعيدوا عن الشر وبعيدوا عن الخصام وعن الخناق دي ايام صفاء وجمال وايام حب ووفاء ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ربنا يجمعنا واياكم على الخير بالله عليكم تصالحوا بالله عليكم تصالحوا ربنا يبارك فيكم دعاء فاضل دقيقه الحقيقه فندعي فيها اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا تولى امرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم اغفر لنا أجمعين في ليلة النصف من شعبان اللهم أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان وأعتق رقابنا من النار اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته